اللي مداريها الحجاب الاسمر اعمل عيون اللي مداريها الحجاب الاسمر حاجة بالجمال حسنها معارمشها الاسمر والزرع بيقول علشان الجميل الاسمر
الله اكبر الله اكبر
أهم العيون اللي مداريها الحجاب الأسمر حاجة بالجمال حسنها مع رمشها الأسمر والزرع بيقول علشان الجميل الأسمر الحب خلى البلابل غرد وتغريد وغنوا لحن الهوى للي انكوى تغريد انا قلبي مال للنغم اصل الغنى تغريد ما كرهتش البيض لكن قلبي هوى الاسمر تجري بعشر ما تاخدش بلاش منه اسمع يا معلم اسمع يا معلم سلامة عينهم على طول اسمع يا اخويا تجري بعشر ما تاخدش بلاش منه مادام يجيب شر للعالم بلاش منه لسانه بيعيب ما هي العيبة بلاش منه لو هو تعبان لازم ينكسر سنه قلبه ملنغاص حتى لو ضحك سنه يا حر خليك حريص وسيف الحذر سنه واللي بيجي التعب منه بلاش منه
ايه ده يا ابوس ايه ده يا حاج حرام عليك يا حاج
يلي غرورك كسات الوهم سبهالك وحلوة المعصية وإبليس سبهالك الحلوة خدها لكن الوحشة سبهالك يا بالله من تاني الثلاثه دول يا حاج يا اللي ظلم يلي غرورك كسات الوهم صبهالك وحلوة المعصية وإبليس سبهالك الحلوة خدها لكن الوحشة سبهالك حتى كلامك خداع أصبح كده وكده صرفت أموال وبتبعزق كده وكده أبوك جمعها وحوشها كده وكده وإذا كان يعرف كده لم كان سبهالك ملك ملك فرس النزع يا حاج ملك فرس النزع يا ابوي
تعالى يا استاذ حسين يعزف كمان ايوه يا استاذ حسين
الدنيا فيها نفوس هرب الأدب منهم بعيد عن الحق والباطل قريب منهم الشر دايما بيجي والأذى منهم قول والنبي يا حاج والنبي يا حاج قول تاني دنيا فيها نفوس هرب هرب الادب منهم بعيد عن الحق والباطل قريب منهم الشر دايما بيجي والاذى منهم ما بيحمدوش ربنا والنفس غراهم أعمالهم السيئة بالجهل غراهم الخير حداهم مفيش والدنيا غراهم ومن افتراهم ما تيجي طيبة منهم اللي يحبك عشان علة وعلشان مال لما ياخد غيته وتلقاه بسرعة مال انساه يا قلبي مدام قلبه لغيرك مال اللي يحبك عشان علة وعلشان مال لما ياخد غيته تلقاه بسرعة مال انساه يا قلبي مدام قلبه لغيرك مال دي عشرة الدون عشرة مفيش غلاوة بها تشبه لمركب مفيش ريس ويدفى بها الشجرة لو هيفت والطرح قل بها حالا تعوز قطعها لو فرع منها مال المال نعمة صحيح بس اوعى تطمع فيه وتجمعه من حرام والنفس تطمع فيه لا تسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه المال نعمة صحيح بس اوعى تطمع فيه وتجمعه من حرام والنفس تطمع فيه هتسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه اطلب من الله بالرزق الحلال يديك والرغيف بالملح لما تكون جعان يقضيك بالعفة تلقى عزولك باحترام يديك وأخوك يعاديك لو شافك بتطمع فيك تعالي يا حاج تعالي يا حاج بالظبط هتحطوه فيها هنا على بالظبط الأم كيف مدرسة تلقى الصلاح منها وطبعها بنتها تتعلمه منها وشجرة الجد راح تجني ثمار منها الأم كيف مدرسة تلقى الصلاح منها وطبعها بنتها تتعلمه منها وشجرة الجد راح تجني ثمار منها الأم لو تبقى صالحة عمرها ما تعيب وفي الرباية بتتحمل كتير ما تعيب وبنتها كمان تشرف أهلها ما تعيب وكلمة العيب ما تطلعش في يوم منها الملك أسية وحياة النبي يا حاج
Thank
الست لو متعبة تتعب بنيتها يطول لسانها ولا تخلص بنيتها بتدرس المكر وتعلم بنيتها النبي يا حاج حضرتك طالما احنا فلاحين مش عارفين كده يا حاج الست لو متعبة تتعب بنيتها يطول لسانها ولا تخلص بنيتها بتدرس المكر وتعلم بنيتها تتعب راجلها قوي وتصبحه في الديك وتسوق دلالها عليه وتبهدله في الديك تعيش معاه في الوسع وتهمله في الضيق وان اسست شيء ما تنهدش بنايته ابدا ابدا
بيت الحرام لو علي من دور ما يعيش والصقر في الجو على الغربان ما يعيش والنجل لو خش بيته ضيف ما يعش بيت الحرام لو علي من الدور ما يعيش والصقر في الجو على الغربان ما يعشش والنجل لو خش بيته ضيف ما يعش انما الراجل الجد له مبدا وعنده اصول وذكرته ونسبته حلوه وعنده اصول ولو حضر جمع يتكلم وعنده اصول ما هو الجد بيطول لكن الهلس ما يعيش الجهل كما توب واللي بيلبسه عريان وبرضه توب الغرور اللي اشتراه عريان وضيف بيزور بخيل لازم يبات عريان النبي يا حاج احنا ما سمعنا حاجه انت قلت ايه؟ النبي مش- الجهل كما توب واللي بيلبسه عريان وبرضه توب الغرور اللي اشتراه عريان وضيف بيزور بخيل لازم يبات عريان داء الغرور والهوى بيضيع الأعمال العبرة مش بالكلام ده العبرة بالأعمال قولوا القليل التنا بتخسر الأعمال إيه فايدة المال وإنت مش شرف عريان
غور المال يا حاج من غير شرف
يا اللي انت بتلوب وكاس اللوم صبيته داير ورا الناس هدمت اساس سبيته بلسانك المر عرض الحر سبيته مش كده يا حاج وحياة النبي يا شيخ وحياة اللي زرت تقولهم بالراحه يا اللي انت بتلوم وكاس اللوم صبيته داير ورا الناس هدمت اساس ثابت هدمت اساس سبيته بلسانك المر عرض الحر سبيته سيبك من اللي يشوف العيب يجراله سيبك من اللي يشوف العيب يجريله يستاهل اللي جراله واللي يجراله ما دام شيطانه في كتب الجهل يجراله هيضيع ماله ويلقى السعد ساب بيته الحلو سايق دلاله والجمال اكتر الحلو سايق دلاله والجمال اكتر وورد خده شغلني والعيون اكتر والنمت ضيف ويجيني في المنام اكتر شعاع جماله شبيه البدر في عينيا شعاع جماله شبيه البدر في عينيا احب اشاهده وتبقى عينيه في عينيا ببات سهران ولا في نوم في عينيا والليل بيشهد عليا والنجوم اكتر صاحب له صاحب صاحب له صاحب وصاحب ليه غير صاحب وترك وداده القديم صاحب له صاحب وصاحب ليه غير صاحبه وترك وداده القديم بالطبع غير صاحبه والحق حالف ما يعرف حد غير صاحبه الحق حالف ما يعرف حد غير صاحبه يا صاحب العقل دور على الأصيل تنصر يا صاحب العقل دور على الاصيل تنصر تلقى جمايلك حده طول الزمان تنصر واسمع لصاحب المثل من كلمته تنصر ما في يجلب الشر للانسان غير صاحبه يلي تصاحب عديم الخال حيهينك يلي تصاحب عديم الخال حيهينك مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك واللي ماهوش فيك يجيبه فيك حيهينك ياللي تصاحب عديم الخال حيهينك مهما شكرت ويزيد في العيب حيهينك واللي ماهوش فيك يجيبوا فيك حيهينك اختار صبي حر وتحافظ على لسانك اختار صديق حر وتحافظ على لسانك الصمت حكمة وبيه اربط على لسانك وعاوز تعيش محترم عاوز تعيش محترم امسك على لسانك ان صنت صانك لكن ان هنت حيهينك صاحب اصيل ينفعك صاحب اصيل ينفعك في الجد ما يسيبك صاحب اصيل ينفعك في الجد ما يسيبك يفرح نهار فرحتك بالخير ما يسيبك ويرد غيبتك حين العزال ما يسبك صاحب اصيل ينفعك في الجد ما يسيبك يفرح نهار فرحتك في الخير ما يسيبك ويرد غيبتك حين العزال ما يسبك دور على الحر من بين الرجال نجيه واسمع كلامه ودايما بالكلام ناجيه ضحي بروحك عشانه ومن الخطر نجيه في الشدة تلاقيه معاك العمر ما يسيبك الصدق سر النجاح يرفع مقام صاحبه الصدق سر النجاح يرفع مقام صاحبه صفة من صفات الرجولة واللسان صح وهو نور الحقيقة والكمال صاحبه المؤمن اللي سبق كسب احترام الناس وحاس بعمل ورضا ربه وثقة الناس ورأيه دايما صواب وفي المجال والناس وأحسن الناس بيتمنى يكون صاحبه الدنيا فيها ناس ياما تعبوا وكسبوا فلوس وناس حداها الكرامة والشهامة فلوس وناس في الهلس ياما مشيوا وصرفوا فلوس الدنيا فيها ناس ياما تعبوا وكسبوا فلوس وناس حداها الكرامة والشهامة فلوس وناس في الهلس ياما مشيوا وصرفوا فلوس وناس خيرها كتير وكتير معروفها وناس مشت ناس ولا نسيتش معروفها وناس تغير على الشرف وتصون معروفها وناس باعت شرفها لما قبضوا فلوس يا صاحبي اللي كملت واتعشمت فيك تاني وفتلت حبل العشم وياك فك تاني وبحسبك تبت ظهر الغش فيك تاني يا صاحبي اللي كملت واتعشمت فيك تاني وفتلت حبل العشم وياك فك تاني وبحسبك تبت ظهر الغش فيك تاني روح يا ربي روح نسيت الود معروفي املي معك ضاع وعندك ضاع معروفي معلش معلش عند الله معروفي انا يعمى شوفي اذا فكرت فيك تاني خلاني ايه الراضي ابقي عليه تاني سيبه يا قلبي ولا تفكرش فيه تاني وانت يا عيني حرام تبكي عليه تاني صلي على النبي صلي صلي على النبي صلي واسمع الحق خلاني ايه الراضي ابقي عليه تاني سيبه يا قلبي ما تسألش عليه تاني وانت يا عيني حرام تبكي عليه تاني فعل الراضي الشين خلى جرح قلبي وسع والجسم اصبح ضعيف والتوب عليا وسع وحلفت يمينين وانا واعي وعقلي وسع عمري الاساس الخسع مبني عليه تاني ياللي انت مغرور من جرح الغرور مكتوب وقول لنفسك في بحر المعصية يا مكتوب ابليس غواك لبسك توب الشقة يا مكتوب ياللي انت مغرور من جرح الغرور مكتوب وقول لنفسك في بحر المعصية يا مكتوب ابليس غواك لبسك توب الشقة ميت توب عشان ايه بتنسى كلام الاهل وتخالف ومشيت في طريق كله جهل وتخالف يا ما قلت لك توب عن البطال وتخالف اتاريك مخالف وعمرك يا راضي ما تتوب ياللي مشيت ناس في الاول وضحكوا عليك مشك معاهم عمل سيرة وضحكوا عليك واللي عشقت وظهر غش وضحكوا عليك والنبي دول يا حاج والنبي دول تاني يا حاج عشان خاطر النبي ياللي مشيت ناس في الاول وضحكوا عليك مشك معاهم عمل سيرة وضحكوا عليك واللي عشقت وظهر غش وضحكوا عليك يا ما كنت تجري تمل في ارضهم وتدوس ورجعوا خانوا عشرتك دول ودهم ود قاسي اوعى تعاملهم من افعالهم عليهم دوس حب الفلوس مش محبه بس ضحك عليك جوز الضراير يبقى تحاير ما بين نارين عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين ما عرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين ما سمعناش ليه والنبي يا حاج
جوز الضراير يبقى تحاير ما بين نارين عايش اكنه في ظلام ماشي ما بين نارين ما عرفش طعم الهنا اصله ما بين نارين ما هي القديمة كانت وياها على قده لما شبع واغتنى قام قال اتجوز ايه ده يا حاج
راح اشترى توب ما جاش التوب على قده وعن حدوده بفعله يا ناس اتجوز يستاهل النوم عشان ما مشيش على قده رجع بيندم يا ريته ما كان اتجوز من الفكر قلقان وقلبه دائما بيطب تملي مهموم وبحر الهموم بيطب الهم جابه لنفسه في الزعل بيطب وجنة الحب ضيعها ما بين نارين
الحاج رشدي يقول لك اسمع تعالى اسمع تعالى الله ايوه يا استاذ عادل الله يا ابو منور بلدنا يا سيح. آه، فرح. قول.
جوز الضراير مشي راعي على الخلفين جوز الضراير مشي راعي على الخلفين وفاكر انه راجل واعي على الخلفين عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين جوز الضراير مشي راعي على الخلفين وفاكر انه راجل واعي على الخلفين عمال بيصرف بدون داعي على الخلفين من القديم أربعة حلوين خلفهم جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها من القديم أربعة حلوين خلفهم جت الجديدة جابت له اتنين ورا منها الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها الاتنين خلفوه وهو ما يوم خالفهم فيه واحدة شايلة وواحدة سحبة ورا منها رجع بيندم يا ريته ما كان خلفهم ويقول دي واقعة يا هل ترى ايه ورا منها دول كملوا ستة خلاص الأمهات دول كملوا ستة خلاف الأمهات اتنين وبس نسمع يقولوا نظموا الأسرة اللي بتاخد حبوب تحبل تجيب اتنين خلوه عريان وهدومه عليه أسره انا بعذر اللي وقع زي وحداه اتنين هيعز ذليل هيعز ذليل منهم وفي سجنهم اسرة الجيت كايد لكين دلوقتي كادوني الصحة راحت ورايح كل كد دي أنا الصحة راحت ورايح كل كادوني عاوز أسيب البلد من الغلب كادوني يا ناس اعذروني ودلوني على الخلا فين فيه ناس فاكرة لأن المرجلة لعبة فيه فيه ناس فاكرة لأن المرجلة لعبة وحسن أدب الصداقة في رأيهم لعبة الود لكروه وعاملين العهود لعبة في ناس فاكرة لأن المرجلة لعبة وحسن أدب الصداقة في رأيهم لعبة الود نكروه وعاملين العهود لعبة يا خاين العيش يا ظالم ملكش قلب لبست توب الرياء وعليك قلبت قلب عامل لي حبيب وفاتح للمحبة قلب سيبك من الحب شوف لك غير كده لعبة طب يا حاج العيبه بالله اعلى دي كلها العيبه بالله اعلى دي كلها عايزه تسمع كلام عايزه تسمع فن
إن خس مالي الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق وعمره لم يقف مع زور إن خس مال الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق ولا عمره يقف مع زور إن خس مالي الأصيل وصبح فقير معذور بيداري عذره وعمره لم يقول معذور ويقف مع الحق عمره لم يقف مع الزور زرع الأمل بالعمل ولا تشغله همومه زرع الأمل بالعمل ولا تشغل همومه والدنيا اكمنه طيب نسته همومه إن جاله محتاج بلاه الفكر وهمومه يقلع هدومه ويبيعها لو يجيه معذور